السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله شبابنا الجميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى أما بعد من غير مقدمات تخيل لو انت ليله دخلتك وجاهز للفرح وداخل بيتك اول يوم في بيتك وانت فرحان ومستني بقى مستقبل مشرق بقى مع مراتك والعش بتاعكم هتبنوه مع بعض واحد ميل على ودنك قال لك انا عايز اقول لك خبر في ايه واحد عامل لك سحر عامل لي سحر في ليله الدخله تخيل قلبك هيحصل في ايه في اللحظه ديت تخيلوا يا جماعه لما حد بيعمل لحد سحر بيبقى عايز يحطم حياته يعني ابنه مثلا جاب مثلا 150% في الثانويه العامه يعمل له سحر والعياذ بالله جنون مثلا ولا اي حاجه او مثلا واحد عايز يحطم حياه شاب متجوز جديد يعمل له سحر يحاول يفرق بينه وبين زوجته والعياذ بالله فالسحر دايما اللي بيعمل لحد سحر اللي عايز يحطم حياته انا عايز اقول لك ان ابليس عامل لك سحر ان الشيطان عامل لك سحر كلام مش بهزار يا جماعه ده اللي عامل لك سحر ده موضوع بسيط ليه هو رايح اصلا ل... ل... حتى لو راح لساحر ساحر نص كم و... وشياطين اي كلام معاه انما لما ابليس يعمل لك سحر وسحر بحقه حقيقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على ناصيه احدكم كل ليله ثلاثه عقد كل ليله الشيطان بيعقد على قافيه احدكم ثلاث عقد عقد يعني ايه قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني الشيطان بيسحر لك لل... على كل عقده عليك ليل طويل فارقد عليك ليل طويل ايه فارقد مش فنام ارقد دي ايه الفرق بين النوم والرقود الرقود الرقود ده اللي هو المتبنج اللي واخد بنج يفتحوا بطنه بالمشارط ويقطعوا بالسجاجين في اعضائه ويستأصلوا اجزاء من بطنه و و و وممكن يشيلوا القلب يحطوه على جهاز صناعي والراجل ما بيصحاش لو انفجر جنبه قنبله ما يصحاش هو ده الفرق بين الرقده وبين النوم وتحسبهم ايقاظا وهم ايه رقود لو انفجرت جنبهم قنبله نوويه ما هماش هيصحوا ده البني ادم اللي بتبنج فتخيل عليك ليل طويل فارقد الشيطان عايزك ما تدراش يعني انا بحس ان الشيطان هياخد مهد بهدئ نفسي عما الليل بيعدي ليه لانه عارف ما دام الشيطان اختار انه يسحر لك في قيام الليل يبقى قيام الليل ده العباده اللي لو راحت من حياتك كل حاجه في حياتك خطر يبقى قيام الليل ده العباده اللي لو جت في حياتك اي مشكله مهما كان في حياتك هتتحل عشان كده لو جينا نشوف جهد ابليس من اجل حرب قيام الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري اذا استجنح الليل يعني اذا استجنح الليل يعني الساعه اللي فاتت دي يعني من المغرب للعشاء الساعه اللي من المغرب للعشاء اذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم كلكم تدخلوا ولادكم البيوت ما تنزلوش ولادكم يلعبوا في الشارع ولا اي حاجه فاذا ذهبت هذه الساعه فايه فيعني اطلقوا صبيانكم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشمعنى اول ساعه من الليل يا رسول الله فإن الشياطين تنتشر حينئذ في قوات انتشار سريع إبليسية بتنتشر تنتشر ليه؟ عشان تعور عيل تجري بيه على مستشفى الطوارئ ربنا يحفظنا جميعا الليلة راحت هتنام مش هتضرب نفسك غير الصبح الشيطان يا جماعة بيترعب من قيام الليل العبادة اللي بترعب الشيطان هي قيام الليل ليه؟ لأن قيام الليل هو فك السحر لو عايز السحر اللي الشيطان ساحر لك بيه واللي الشيطان ساحر لك بيه سحر الدنيا انك ما تشوفش الدنيا على حقيقتها انك انت تفضلي مبهورة مفتونة بالفلوس بالفلوس بالابراج بالعربيات بالدولارات بالعمارات بال... بالموديلات بالدنيا بالازياء السحر ده يوم القيامه بقى لما يتفك السحر عشان كده سوره المزمل النص الاولاني بيتكلم عن قيام الليل النص الثاني بيتكلم عن يوم القيامه يوم ترجف الارض والجبال لان اللي مش هيتفك السحر بتاعه في قيام الليل هيتفك السحر بتاعه يوم القيامه فياتي السارق فينظر الى المال ويقول في هذا سرقت هو ده الفلوس الحقيره دي يا عم الفلوس الحقيره ديت كانت بتضيع لك حياتك في الدنيا كنت لما بتشوفها بتنسى نفسك اصلا وبتبقى عامل زي اللي ندها ندت له اللي هو مش داري بنفسه لما الفلوس كانت بتنادي لك انما النهارده انت شفتها على حقيقة حقيقتها لا تساوي شيء لما شفت الدنيا كلها على حقيقتها ما تشددش ليه لان السحر اتفك خلاص قيام الليل هو موعد فك السحر هو الوقت اللي انت ممكن تنزل القرآن فيه على قلبك يبصرك بالحقيقة من غير اي شواغل دنيوية يفك السحر عشان كده يا جماعة قيام الليل هو العباده اللي ربنا ما نزلكش فيه ملائكه تخيلوا لو ربنا كان نزل ليك في قيام الليل جبريل واسرافيل وميكائيل كان حصل لك ايه يا نهار ابيض كانت الدنيا كلها وقفت مشدوها جبرائيل ده لما جبريل بينزل بتبقى ليله القدر روح القدس لما بينزل ليله القدر ربنا حتى جبريل واسرافيل وميكائيل ما رضاش ينزلهم لقيام الليل ولا الملأ الاعلى ربنا تنزل بنفسه لقيام الليل يبقى قيام الليل ده عند ربنا ايه قيام الليل الله فرضه قبل ما يفرض الزكاه قبل ما يفرض الصيام رمضان قبل ما يفرض الصلاه الفروض الخمسه قبل ما يفرض الحج فرض قيام الليل يعني قيام الليل ده التربيه الاولى قيام الليل ده المدرسه الاولى اللي اتربى فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قيام الليل ده ايه قيام الليل ده اصطفاء من الله سبحانه وتعالى يعني تخيلوا كده لو رئيس الجمهوريه نازل المنصوره عندنا فلقى عشرة في استقباله بعد كذا شهر نازل لقى نفس العشرة في استقباله لما يجي يعين بقى محافظ للداهلية لما يجي يعين حد في المراكز العليا في المنظورة هيختار من العشرة دول هيصطفي من الناس اللي كانت في استقباله ولله المثل الأعلى الله يتنزل كل ليلة يلاقي عشرة أو عشرين واحد في المنصورة أو في القاهرة أو أو أو هم اللي واقفين بينتظروا تنزل الملك سبحانه وتعالى هم اللي في استقبال ملك الملك سبحانه وتعالى لما ربنا يصطفي هيصطفي مين هيصطفي من دول يبقى قيام الليل سر الاصطفاء قيام الليل اللي بيقوم الليل ده كانه راكب صاروخ للفردوس الاعلى صاروخ للفردوس الاعلى يا اخوانا تخيلوا كده لو كان ربنا مش بيتنزل كل ليله لو كان ربنا بيتنزل كل ثلاث شهور مره كل او كل ست شهور الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان الثلث الاخير من الليل في اول ليله من مثلا من شهر محرم وفي اول ليله من شهر شعبان كل ست شهور بس ليله يتنزل الملك فيقول هل من سائل فاعطيه هل من تائب فاتوب عليه هل من مستشف فاشفيه هل من مستدفع للضر فادفعه عنه تخيلوا كده الناس والله العظيم كانت باتت في الشوارع في الليله دي ده كل ست شهور ليله الملك انما لما ربنا قالها كل ليله بقى ليه زهدنا فيها يا جماعه ليه طب هو ربنا بيتنزل كل ليله ليه لانك انت ما تقدرش تعيش ليله من غير ما ترفع ايدك وتقول يا رب مصيبه انك انت تواجه الحياه من غير كلمه يا رب دي مصيبه دي اكبر ابتلاء واكبر مشكله في حياتنا كلها عشان كده الله سبحانه وتعالى من اول البعثه يقول يا ايها المزمل قم الليل قم الليل الا قليلا ده من بدايتها يا ايها الايه المزمل المزمل ده النبي عليه الصلاه والسلام وهو ملفوف في البطانيه وربنا بيكلمه في اول ايه في السوره بيقول له يا ايها المزمل يلي تزملت بالبطانيه او بالغطاء في على السرير قم الليل قوم اكسر اتحدى البطانيه ديت واتحدى البرد واتحدى الجو واتحدى الظروف واتحدى الارهاق اللي انت مرهقه في التجاره طول اليوم واتحدى المسؤوليات اللي وراك بكره قم قوم دي اول حاجه طب لو جينا نشوف اخر ايه في السوره هنلاقي ربنا بيقول ايه ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل الله اكبر ثلثين الليل ده تصور جبار يا جماعه الفجر بيبدا الايام دي ايه 5 الا ربع يعني من الساعه 11 النبي عليه الصلاه والسلام واقف يصلي للساعه 5 الا ربع من 11 ل 5 الا ربع ازاي ست ساعات واقف يصلي قيام ليل عليه الصلاه والسلام ده اول ايه يا ايها المزمل النبي عليه الصلاه والسلام في البطانيه على السرير عليه الصلاه والسلام واخر ايه ادنى من ثلثي الليل ايه اللي حصل ايه الانقلاب الجبار ده التغير الجبار ده هو ده القران اللي هيسلم قلبه للقرآن في جوف الليل هو ده اللي القرآن هيعمله في قلبك عشان كده تبهر لما تقارن ما بين حالة المؤمن في أول كثير من صور القرآن وحالة المؤمن في آخر هذه الصور أول سورة الأعراف كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه يلي مكسوف من سنة النبي عليه السلام يلي مكسوفة من لبس أمهات المؤمنين يلي مكسوف إنك تتكلم عن ربنا في مكان عام أحسن حد يسخر منك وأنت ليك وضعك أو مركزك أو أو خايف على كرامتك أو خايف على صورتك أو خايف على اعتبارك فلا يكن في صدرك حرج من واحد مكسوف من الدين دي بدايه سوره الاعراف طب اخر سوره الاعراف فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ان ولي الله الذي نزل الكتاب في اخر صفحه في سوره الاعراف كلكم كده تعالوا انا معايا ربنا محدش يقدر يعمل لي حاجه هو ايه ده في البداية داخل الصورة مكسوف المؤمن داخل مكسوف وداخل متحرج من المجتمع وداخل متأذي من ضغط الواقع عليه ونظرة المجتمع عليه في نهاية الصورة بيقول للدنيا كلها تعالوا اقفوا أنا واقف أهو مين اللي يقدر يعمل لي حاجة ومعايا ربنا هو ده القرآن القرآن بيحولك لبطلة القرآن بيزرع جوه قلبك مشاعر مشاعر جبارة القرآن بيخليك بتتحول من المزمل ليه أدنى من ثلثي الليل السورة اللي بعدها سورة المدثر أولها يا أيها المدثر يعني إيه المدثر ذهب أهل الدثور بالأجور الدثور اللي هو اللبس الفخم العباية اللي ب 3000 جنيه البلوفر اللي ب 1500 جنيه حاجة فخمة ده اول السوره اخر السوره ربنا بيوصف النبي بيقول كانهم حمر مستنفره اللي هم مشركي قريش فرت من قسوره قسوره اللي هو الاسد اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام يبقى في الاول يا ايها المدثر حياه الرفاهيه حياه اللبس الفخم اخر السوره بعد القران ما تنزل فرت من قسوره النبي عليه الصلاه والسلام بقى عامل زي الاسد بقى عامل زي الجبل وهو نازل يدعو الناس والمشركين والشباب اللي مش عايز يتوب والناس اللي في حياتها معاصي خايفه ان حد يقول لها اتق الله ويعذب لها ضميرها بتهرب منه من قوته في الدعوه ومن قوه اثره في الدعوه القران بيغير اعجاز القران في التغيير اخطر من اعجاز القران في التاثير القران يقدر يغيرك القران يقدر يطهرك من الصندوق الاسود اللي جوه نفسيتك اللي مليان مشاعر غلط ومليان مفاهيم غلط ومليان افكار غلط ومحطم انطلاقك في الحياه ومانع سعادتك ومانع انك تستمتع بالحياه وتنجح فيها القران بيكسره وبينور كل الحاجات الضالمه اللي جواه القران بيديك فرصه انك تتغير بحق وحقيقي عشان كده نلاقي في اول سوره الكهف اصحاب الكهف وهم خايفين من الواقع الواقع وهم اقووا الى الكهف اخ اخ هيفتنونا في ديننا هيغيرونا اخر سوره الكهف لا يبغون عنها حولا خالدين فيها اللي هي الفردوس الاعلى كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا الانسان اللي اصبح مقصد حياته الجنه لا يتغير مقصد حياته مهما الدنيا عرضت ليه مهما الدنيا تزينت ليه مهما الدنيا تزخرفت ليه لا يتاثر بالدنيا لا ينشغل عن الجنه خلاص انا يا رب لو الدنيا والدولارات واليوروهات والعقارات والاموال والزينه وملكات الجمال الباهرات والفرص والمواقع وال الملك لو كل ده عرض ليا انا ما عدتش ابغي عن الجنه حولا انا ما عدتش التفت عن الجنه بقت هي مقصد عمري اللي بجري عليه ومش هضيع لحظه من عمري في غير الجري عليه يا ايها المزمل يا ايها المزمل قم اول سور القران اول عشر من سور من القران لما تيجي كده تشوف التكاليف اللي فيها قم الليل قم فانذر اقرا باسم ربك سبح اسم ربك الاعلى سبح يعني صلي صلي واذكر ربنا سبحانه وتعالى اياك نعبد في سوره الفاتحه كل دي اول عشر سور نزلوا في كتاب ربنا كلها تكاليف عمليه عايز تتغير بجد لازم العمل الصالح العمل الصالح هو اللي هيغيرك انك انت تقف تصلي وانت بتسمعي كلام ربنا وانت بترتل كلام ربنا هو ده اعظم طريق للتغيير في وسط العمل الصالح بتسمع معاني التغيير العظيمه الوقت الطب النفسي الوقت في العالم في ثوره العلاج السلوكي المعرفي البرمجه اللغويه العصبيه اخطر كتاب علاج سلوكي معرفي في الحياه كلها هو القران اخطر كتاب برمجه برمجه لغويه عصبيه في الحياه كلها هو القران بيبرمجك في قيام الليل بتعاد برمجتك تاني بيتعمل لك ريستارت اه بتتلستر وتبدا من اول وجديد تاني بتبدا تخرج انسان جديد علاج سلوكي معرفي الصندوق الاسود اللي جواك والافكار الغلط اللي فيه كلها بتتصلح وبتتطهر في هذا الجو الطاهر النقي مرايه القلب خاليه في جوف الليل فمعاني القران بتظهر عليها انما مرايه القلب بالنهار كلها اشباح وصور والدنيا ومشاغل وهموم فلما بتيجي تقرا القران المشاغل بتتزاحم مفيش مكان في المرايه عشان كده يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا يا رب ليه ليه يا رب ال ال ال ال الكميه الكبيره دي يا رب وليه في البدايه الطلب الصعب ده يا رب الله الطبيب بيوصف لك الجرعه بتاعت الدواء تخيل انت رحت للدكتور ساعه كده يقول لك حقنه يونسين آه, آه يعني احنا عارفين يا جماعه ان مثلا اللي عنده التهاب زور مثلا خد حبايه مضاد حيوي مثلا 750 تركيز 750 كل 12 ساعه وخد بالك اصل المضاد الحيوي تقيل والحبايه تقيله انت عارف ان مثلا اكتر من نصها ممكن يمتص من الامعاء فانت اللي هيبقى تقيل عليك ساعات واحد يروح لدكتور يقول له حقنتين 1500 آه 1500 1500 يعني 3000 3000 3000 هتاخدها ثلاث مرات في اليوم ازاي يا عم انت عايز تقتلني ولا ايه وحقن ووريد يعني كلها تدخل مباشره على خلايا الجسم يا عم انت بتموت انت محتاج جرعه عاليه انت بتموت انت يا تتلحق يا ما تتلحقش فانت بالامراض اللي جواك والامراض اللي جوه قلبك الكبر العجب الغرور الرياء النفاق حب الدنيا التعلق بالدنيا الشك الشبهات الشهوات ال ال الانا اللي جوانا ضعف التجرد مطامع الدنيا ال الاثار النكت السوداء اللي الذنوب حفرتها في قلوبنا كل ده يا جماعه احنا من جوه لو عملنا اشعه اشعه ايمانيه على صدورنا هنسقط مغشيا علينا لو شفنا السواد اللي جوانا لو شفنا تراكمات الذنوب اللي طمست الفطره بتاعتنا لو شفنا النكت السوداء اللي نخرت جوه قلوبنا لو شفنا كل الامراض اللي في نفسيتنا وفي صدرنا وفي قلبنا تخيلوا يا اخوانا يعني هي عامله زي ايه ايه الفرق بين القلب والصدر وال... والفطره عامله زي مدرسه حوش مدرسه وبعد كده بينفذ على الطرقات بتاعه ال- الفصول وبعد كده في فصل جوه المدرسه كلها على بعضها كده بالحوش بتاعها دي الصدر بعد كده الطرق بتاعه المدرسه دي القلب اللي جوه الحوش بعد كده الفصل اللي جوه خالص ده الفطره فلما بيجي ريح وتراب الحوش بيتملى تراب طيب لو لو التراب زاد والريح زادت ومفيش حد ينظف هتملى الممرات بقى هتدخل في القلب بعد ما دخلت في الصدر طيب لو الفصل كمان الباب مفتوح ومفيش حد بينظف هتدخل جوه الفطره الفطره هتدنس هتلوث قيام الليل بقى الغسيل بقى قيام الليل مش غسيل كلوي شوفوا الغسيل الكلوي عند مريض غسيل الكلى بيبقى بالنسبه له حياه او موت ازاي غسيل القلب بتاع قيام الليل ده بالنسبه لنا حياه وموت يا ايها المزمل اول ايات جبريل نزل بيها من فوق سبع سماوات على النبي عليه الصلاه والسلام يكلموه فيها عن قيام الليل ربنا بيقول له قوم الليله الا قليلا هي دي الجرعه اللي انت محتاجها مش ف... يا... طب يا رب هنجيب وقت منين وهنجيب ح... و- ساعات منين وهنجيب يا عم انت قيام الليل ده صاروخ انت راكب في صاروخ للفردوس الاعلى صاروخ بيصحى بقى اللي يصحى الصبح هيحصلك ازاي انت ركبت الصاروخ وانطلقت وقطعت مسافات محدش هيقدر يحصلك بيها قيام الليل ده يا جماعه كفايه الدعاء لو انا معايا تاشيره وزير تاشيره وزير يا نهار ابيض خلاص محدش يقدر يكلمك في المصلحه اللي انت عايز تعملها تاشيره وزير ان انا ابني برج هنا 10 ادوار الحي مش هيقدر يكلمني في الوقت ده الحي والمرافق والمحافظه مش هتقدر تكلمني في الوقت ده معايا تاشيره وزير فتخيل بقى انت معاك تاشيره من الملك انت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى ومعاك تاشيره من الملك ايه الدعاء اللي لا يستجاب دعاء الثلث الاخير من الليل يا عشاق الليل كنت لسه بتكلم مع واحد صاحبي دلوقتي يعني اتنين اتنين دعاء والله يا جماعه بس مش عارف ايه الجاهليه اللي طلعت عليهم وهم قاعدين معايا فالاتنين قاعدين يقولوا لبعض انت حبيت قبل كده طب قول لي بقى انت قبل ما تلتزم بقى ايه كنت بتحب ولا ما بتحبش والاتنين لقيتهم قاعدين يحكوا والاثنين سرح قلت لهم يا جماعه اتقوا الله يا جماعه ده يعني انتوا يعني انتوا ما فيش حد فيكم صلى له ركعتين قبل الفجر ولا انا عايزه يعني الجو مربك يعني وبعد كده قعدت افكر كده قلت لهم سبحان الله العظيم انا طالع اتكلم عن قيام الليل وعن عشاق القيام وعن عشاق الليل لانهم بيقفوا بين ايدين ربنا فقلت لواحد منهم اللي هو شكله يعني شكله كان معدي كده او خبرات يعني قلت له يا اخي هو اللي بيحب واحده الليل ده بالنسبه له بيبقى ايه قال لي يا نهار ابيض ده انت هو داعيه والله يا جماعه وكان هيطلع معايا النهارده بس الحمد لله والشكر لله ربنا ستر يعني فقال لي يا نهار ابيض ده الليل ده بالنسبه للي بيحبوا حاجه جباره ده لحظات الشوق كلها ولحظات السعاده كلها قلت سبحان الله ده ده حب مخلوق امال اللي بيحب الخالق امال اللي بيحب ربنا الليل بالنسبه له ايه الخلوه مع الله الخلوه بينه وبين الله سبحانه وتعالى يا ايها المزمل قم قوم ما انتش عارف المجد اللي مستنيك ما انتش عارف النور اللي مستنيك ما انتش عارف الفتح اللي مستنيك ما انتش عارف التأشيرات الربانية اللي مستنياك زي ما النبي عليه السلام قال ايقظوا صواحب الحجرات ماذا انزل الليلة من الخزائن قوموا امهات المؤمنين لو يشوفوا منظر خزائن الملك بيتنزل منها العطاءات مع مع رفع الايدي والاكف من اهل القيام في جوف الليل هم بيطلبوا من ربنا حدش هيجي له نوم حدش هيجي له نوم الكل هيقوم ملهوف زي بالظبط كده تحت بيتكم في واحد بيوزع مثلا مليون دولار للي بيجي والله قيام الليل اغلى يا جماعه ليله واحده لو احنا متنا دلوقتي لو انت مت دلوقتي وقفت قدام قبر كده وانا بزور المقابر وقفت قدام قبر من المقابر قلت انا لو مت دلوقتي ايه اللي هندم عليه لو انا اتقفل عليا القبر ده الليله ايه اللي هندم عليه لقيت اكتر حاجه هندم عليها كل ليله عدت عليا من غير ما اقوم الليل اكتر حاجه هندم عليها قيام الليل هندم على الليالي اللي ضيعتها من غير ما اقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ربنا يوقف قلوبنا في قيام الليل قيام الليل يا جماعه قيام الليل ده الكنز الضائع من حياتنا دي الرايه البيضاء اللي انت بترفعيها وتسلمي امرك لله وتقولي له يا رب انا ماليش غيرك انت ولي انت ولي يا رب كنت بتكلم مع بعض مع بعض اهلي كده من من يومين بقول لهم اللي ملوش اب اللي اللي ملوش اب ولا ام ولا معاه فلوس ولا عنده شهاده ولا له رصيد ولا عنده اي سند ولا عنده اي صاحب ومش هيزعل لانه له رب هو ده اللي عارف يعني ايه الولي اللي عارف يعني ايه الولي اللي ملوش اي سند في الحياه ومش زعلان لانه له رب هو ده اللي فهم يعني ايه الولي يعني ايه الولي كنت بكلم بنت كده يعني بقول لها انت في المدرسه لما بيزعلوا منك يقولوا لك ايه بتقول لي هاتي ولي امرك اقول لها هو ده ربنا بقى ربنا انت لو عرفتي يعني ايه الولي مش هتزعلي لو ابوكي مات مش هتزعلي لو والدتك ماتت مش هتزعلي لو خسرت اي حاجه في الحياه فعلا اللي يفهم يعني ايه الولي ومحصور على وفاه والدته ووفاه ابوه ووفاه حبايبه ما عادش هيزعل يا جماعه الله والولي يعني اقرب حد ليك في الدنيا الولي فرصة للفوز بولاية الله سبحانه وتعالى عشان كده قوم الليلة إلا قليلا كتير مش كتير والله هي دي الجرعة اللي احنا عايزينها عشان ننضف من جوه وعشان نطهر من جوه وعشان نتغير نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا فقيل هو ده التعليل بقى ليه يا رب القيام ده كله عشان في كلام تقيل قوي هيجي كلام تقيل ايه الكلام التقيل تكاليف الدين يعني ايه كلام تقيل يا رب انت قلت في سوره تانية برضو من اول سور نزلت في القران ونيسرك لليسرى اللي هي سوره الليل سميت الدين اليسرى سميت طريق التدين وطريق الالتزام اليسرى اسهل طريق للنجاح اسهل طريق للسعاده هو الدين يا رب انت دلوقتي بتقول لي انه قول ثقيل وان الدين صعب الدين مش صعب ثقيل مش لانه تقيل ثقيل على نفسيتك انت ليه لان هيجي لك تكليف الوقت بالاخوه والحب وال- والتعاون وروح الفريق طيب الوقت انا انا مش طايق اصلا انا لازم عشان اقعد في وسط مجموعه لازم ابقى انا الكبير بتاعهم ولازم لما اقول رايي يتسمع ولازم ابقى باشا ولازم مش قادر اتعامل مع مجموعه مش قادر اتعامل مع روح الفريق مش قادر اكسر نفسي الاخواني مش لان التعاون صعب لان انت اللي نفسيتك مش قابله هيجي النزول للناس طلب بالنزول للناس انزل يا محمد ابن عبد الله ادعو الناس في الشوارع طب كرامتي طب صورتي طب اعتباري اللي عنده صوره واعتبار مش هيقدر ي- ي- يدعو الى الله ليه احسن حد يكسفه هيجي تكليف تاني اجهر بكلمه الحق في وجه الظالمين اجهر بكلمه الحق القران بيطالبني ان انا اقف مع الحق وهو في اضعف حالاته في وش الباطل وهو في اقوى حالاته تكليف صعب جدا يا جماعه عشان كده انا سنلقي عليك قولا ثقيلا الدين تقيل ليه تكاليف القرآن تقيلة على اللي ما بيقومش الليل القيام الليل عشان كده إن نشأة الليل هي أشد وطأ عارف مكنة كوبوتة وبتسفلت في قلبك بتعبد قلبك ما عادش فيه مطبات لما تيجي أوامر الله ما تعديش لأن في مطبات واقفة في طريقها قلبك بقى طريق ممهد لنزول أوامر الله عليه بقيت خلاص سهل لين بين إيدين الشريعة لما يتقالك حرام تسيبه فورا لما يتقالك أمر من الله تعمله فورا كلام كبير يا اخوانا قيام الليل ده بتاع الناس الكبيره بتاع الناس اللي عايزه تطلع بتاع الناس اللي عايزه تترقى في علاقتها بالله سبحانه وتعالى معمول لك سحر معمول لك سحر الشيطان كل اللي انا بتكلم عليه ده في فوائد القيام وفي ثمار القيام الشيطان عامل لك سحر عشان ما تاخدش حاجه من ده عشان ما تاخدش الدعاء المستجاب بتاع الثلث الاخير ذلك الدعاء والله يا اخواني احد اخواننا كان يعني من قريب كان بيقوم الليل وكان في كرب رهيب فبيقول كده واحنا واقفين كده بيقول انا دخلت قيام الليل وانا في كرب وهم وغم لا اظن ان له حل على وجه الارض خارج وانا عايز اطير هركب اجنحه خلاص واطير لو في سحر في الدنيا هيبقى هو قيام الليل لو اجتمع سحرة الأرض كلهم إن هم يدوني الإحساس اللي أنا حسيته بعد نص ساعة صلاة قبل الفجر والله ما يقدروا إن هم يديهولي مشاعر جبارة قيام الليل هيزرعها في قلبك وحياتك وحياتك ونفسيتك السعادة كلها بين إيديك بالنص ساعة اللي قبل الفجر النص ساعة اللي قبل الفجر وممكن الوقت قوم الوقت صلي تحرمش نفسك وما تحرمش نفسك من قيام اول الليل وقيام اوسط الليل قبل ما تناموا ولكن برضه ننشن على النص ساعه اللي قبل الفجر وقت عظيم قوي ووقت كبير قوي لو صلينا نص ساعه بعد العشاء او نص ساعه في الوقت اللي زي ده بعد ما نخلص الحلقه باذن الله سبحانه وتعالى صدقوني يا جماعه وتوسلنا الى الله يوم اتنين تلاته هتلاقوا ربنا بيرزقكم النص ساعه اللي قبل الفجر اغلى لحظات العمر يا عشاق الليل يا عشاق الوقوف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى كما يقول الرسول عليه السلام اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر في فرق بين اقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد ده اكتر اكتر لحظه هتحس ان قلبك قريب من ربنا الحديث الثاني اقرب ما يكون الرب من العبد يعني اعظم لحظه يتجلى فيها اسم الله القريب في حياتك اعظم لحظه الواحد بيحس انه فرحان لما بيرفع كده ايده ويقول يا سميع يا قريب بحس ان كلمه القريب دي يعني يعني قليل انك تدعي ربنا بيها ولا يستجاب الدعاء يا سميع يا قريب ان ربنا قريب اقرب ما يكون الرب من العبد اكتر لحظه هيتجلى فيها اسم الله القريب في حياتك وفي حياتك هو في جو في الليل الاخر في هذه اللحظات الغاليه التي لا يساويها اي مال في الدنيا ولا اي شيء في الدنيا ايه رايكم يا جماعه ان احنا نبدا من اول الليله باذن الله نتعاقد مع بعض على قيام الليل وعلى باذن الله سبحانه وتعالى ان احنا هنكافح من اجل هذه العباده من اجل هذه العباده العظيمه عشان السحر يتفك بقى يا جماعه عشان السحر اللي ابليس عامله لنا وسحر لنا في الدنيا ومبهورين بالدنيا ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا يعشو من العشاء الليلي في ناس مش شايفه في ناس معميه الدنيا عمياها ما هي شايفه والشياطين م- م- يعني يعني محيطه بها نقيد له شيطانا نقيد دي جايه من الغشاء بتاع البيضه يعني واحد هيلاقي نفسه متحاصر بالشياطين فهو له قرين ولكن سهل ان احنا نكسر الحصار اللي, الح- اللي, اللي الشيطان عامله عليه بقاء علينا بقول الله سبحانه وتعالى فاستمسك بالذي اوحي اليك خلينا نستمسك بدين ربنا خلينا نستمسك بالقران خلينا نفك السحر من قبل رمضان يا جماعه باقي على رمضان قد ايه حوالي 30 يوم ع- باقي على رمضان حوالي تم- 80 يوم بالظبط 80 يوم بالظبط يا جماعه يعني نفك السحر من قبل رمضان ندخل رمضان واحنا مستبصرين الحقائق نخرج واحنا عالم تاني وحياة تانية وعلاقة تانية بالله يا رب يا رب يا رب يا رب يا أكرم الأكرمين يا رب يا من أنزلت القرآن على نبيك يا أكرم يا أعلى اللهم لا تحرمنا من شرف القيام بين يديك اللهم لا تحرمنا من شرف قيام الليل بين يديك يا رب اللهم ألهمنا رشدنا حتى نرى قيام الليل أعظم ما نؤديه لأجلك يا ربنا اللهم إنا نسترضيك فارض عنا اللهم افتح لنا أبواب طاعتك اللهم افتح لنا من أبواب طاعتك ما ترضى به عنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين يا سميع يا قريب يا أحد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام يا حميد يا مجيد يا رحمن يا رحيم يا غفور يا ودود يا رب العرش العظيم يا رب العالمين اللهم شرفنا بقيام الليل بين يديك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر لنا قيام الليل وافتح لنا فيه وأعنا عليه ولا تحرمنا من قيام الليل بين يديك يا ربنا يا مولانا لا تقبضنا ونحن محرومين من عبادة قيام الليل اللهم أقمنا على مرادك منا اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا اللهم قو في رضاك عزمنا اللهم يا ربنا ارض عنا واعف عنا رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين اللهم تولنا في من توليت اللهم تولنا في من توليت اللهم قنا شر انفسنا واعزم لنا على ارشد امرنا اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين واجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم احيي ليلنا بقيام الليل بين يديك واحيي نهارنا بطاعتك والصيام والذكر والشكر يا رب اللهم احي قلوبنا بمعرفتك اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ادعوا لنا يا إخواني ادعوا لنا يا أخواتي إن شاء الله بإذن الله يعني في كده اتجاه إن احنا نرجع درس الفجر تاني والبث بتاع درس الفجر تاني لعل الله يتقبل مننا بمناسبة اقتراب رمضان ادعوا لنا كده ويعني لا تنسونا من دعوة صالحة في قيام الليل جزاكم الله خير
Ah